الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال الأخوة في قلوبكم إننا في هنا في المدرسة الربانية يا رب وهذا فرع شرح الأربعين الربانية وهذا هو الحديث الثاني عشر وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وقفنا مع هذا الحديث لنا شهور وصلنا إلى ولا تدابروا يعني لا يكره بعضكم بعضا لا تدابروا وذكرنا هنالكم كيف توالي في الله واليوم المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم هذه أخوة الإسلام ومودته لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وأجهش في البكاء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال إن عبدا خيره الله بين مفاتيح خزائن الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وأجهش في البكاء حتى تعجب الصحابة فقالوا ما لهذا يبكي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خير فكان المخير هو رسول الله ده, ده بيقول إيه عبد الله بن عمر راوي الحديث وكان أبو بكر أعلمنا كان إيه آه هو, هو أعلم الناس فلما بكى أبو بكر الشاهد من الحديث هنا بقى فلما بكى أبو بكر نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما من أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فبيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودته وذلك خير الحديث متفق عليه ومجرمي الشيعة أسأل الله عز وجل أن يلعن من يلعن صحابة رسول الله واللهم انتقم ممن يؤذيهم بعد رسول ما يقول كده لو كنت متخذا قليلا اتخذت أبا بكر قليلا والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم والآخر يكفروا سيدنا أبو بكر ويلعنوه ايه ده ايه ده ايه ده وكل الدنيا تعلم ان كان احب الناس الى رسول الله ابو بكر أبو بكر رضي الله عنه فالشاهد أخوة الإسلام ومودته ده شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا وشيء احنا محتاجينه النهارده محتاجينه محتاجين جدا ان احنا نتآخى ونتوادد ونتحابب ونتقارب ونتصافى آه القلوب محتاجة تنضف قبل رمضان نتخلص بقى من مرحلة الجدل والخلافات وكتر الكلام انت متأخر ليه يا دي شعبان ربنا يهديك ويتوب عليك محتاجين نتخلص من حالة الشقاق والنزاع وال... اللي الناس عايشاها بقالها سنين دلوقتي محتاجين شيء من الهدوء النفسي والأمان النفسي والإقبال على الله جل جلاله والرضا بالله سبحانه وتعالى كيف حال الأخوة في قلوبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ده حق أخوك عليك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا يا أنا بتعمل إيه يا أنا بتعمل إيه يا أنا كلك لأخيك يا عم فتحي كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله لما يقول كلك لأخيك يبقى حق أخوك فيك إيه كلك كلك كل شيء لذلك حق المسلم على المسلم في حقوق عامة وحقوق خاصة الحقوق العامة واحد إفشاء السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم من علامات الساعة يا إخوة أن يكون السلام على المعرفة من علامات الساعة أن يكون السلام إيه يعني إيه على المعرفة إن بتسلم على اللي تعرفه بس عشان كده بنقول إيه اللي بيسلم على الملتحين بس ده من علامات الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على من عرفت ومن لم تعرف وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف ده إفشاء السلام واللي قدر طلع نصراني ما أجراش حاجة أدام ما أعرفش لكن لو أعرف إن هو كده ما أسلمش عليه لكن أسلم على كل الناس كل ما عدي على حد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وما فيش مانع بالعكس ده يستحب ان انا أصافح كل الناس بلا استثناء الرجال بس ماشي ما احنا قلنا إلا ما حرمه الله ورسوله فالرسول حرم مصافحة النساء وكلام الفقهاء تلاقي بحث طويل هل يجوز إلقاء السلام على الشابة يعني لو في امرأة شاب معد قاعدة ولا واقفة ولا معدية أقول لها السلام عليكم ورحمة الله في خلاف وفي زماننا بلاش منه بلاش منه الله يرحمك بلاش من الموضوع ده لا ما فيش حديث بيقول في حديث ليس على المرأة سلام وليس لها سلام أنا لا أعرفه لا أعرف حديثا بهذا بهذا المعنى الشاهد هنا إيه ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف ونريد أن نتعود هذا يعني حتى لما تدخل المسجد السنة أنك أنت تلقي السلام صلي ركعتين وبعدين السلام عليكم الرجل مسيء حديث المسيء صلاته أنه صلى ركعتين ثم أتى رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فمن السنة أنك أنت بعد ما تصلي ركعتين تقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وتسلم على اللي جنبيك من ناحيتي وعلى اللي جنبيك من ناحيتي إفشاء السلام نريد أن تنتشر بيننا هذه السنة خصوصا هذه الأيام اثنين رد السلام لما حد يسلم عليك قال الله جل جلاله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أو ردوها ثلاثة عيادة المريض عيادة المريض وأكثر حديث بيخوفني في موضوع عيادة المريض أن الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده عيادة المريض وعيادة المريض في عيادة خاصة اللي انت تعرفهم ممن حولك وفي عيادة عامة انك تعمل لك كل اسبوع كل اسبوعين كل ثلاثة كل شهر يوم تروح تزور في المستشفيات لله الناس اللي انت ما تعرفهمش تاخد معاك عسل في علب كده بقت ربع كيلو تديله شوية عسل تاخد معاك كتاب أبشر يا حبيب الله هو الطبيب تدهله هدية تاخد معاك ورقة أذكار تاخد معاك أي حاجة السلام عليكم ورحمة الله ازاي حضرتك عامل ايه أنا أخوك محمد حسين وجاي أزورك في الله عشان أدعي لك وتقعد ايدك على دماغه وتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ده الدعاء للمريض يا ناس الواحد زارهم يقول لي والله أنا بقالي شهور ما حد دخل علي حقيقي إدخال السرور على مسلم ده من أعظم القربات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم عيادة المريض أربعة اتباع الجنائز اتباع الجنائز من حق أخيك عليك أنه إذا مات أن تشيع جنازته وإذا مات عنده ميت من حق أخيك عليك أنه إذا مات تشيع جنازته وإذا مات عنده ميت أن تواسيه وأن تعزيه وأن تتبع ميته وأن تدعو له خمسة إجابة الدعوة إذا دعاك فأجبه ده حق المسلم والعلماء اتكلموا في مبحث طويل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليلبي وقالوا هل هذا خاص بوليمة العرس أم أنه عام في كل دعوة على خلاف الشاهد إن أخوك المسلم إذا دعاك تعال زرني روح زوره حقه عليك حقه عليك الزيارة في الله وهذا مما يزيد الحب في الله زرتك وكلت عندك حمام فأنا نفسي أزوركم كلكم واحد واحد ولكن وفروا لي وقت وأنا مستعد أنا بقول إن أنتوا تستحقوا إن أنا أزوركم أو حقكم إن أنا أزوركم واحد واحد لكن أنتوا تتصدقوا عليا بالوقت اللي أنا هزوركم فيه تقولوا لي اقعد فيه ذاكر لك كلمتين اكتب لنا كلمتين ينفعونا حضر لنا كلمتين ينفعونا اتصدقوا عليا بالوقت ده قبلتم جزاكم الله خير أنا قبلت منكم صدقتكم أسأل الله أن يقبلها في أحسن الصدقات آه، تصدقوا عليا بالوقت ده إن فعلا زماننا يا جماعة مش عارف كل شوية أقول زماننا زماننا زماننا بس فعلا أنتم مش حاسين معايا إن الزمن صعب وإن الوقت مفيش بركة مفيش بركة في الوقت الوقت ضيق الوقت عجيب وعمك الشيخ فلان قال لي مرة لما بقول الواجبات أكثر من الأوقات قال لي ده سوء أدب مع الله الواجبات ليست أكثر من الأوقات فإن الله لا يكلف إلا بما يطاق فالواجبات على قد الأوقات بس إحنا اللي مهملين وصدقة ماشي فعلا الواجبات قد الأوقات بس إحنا اللي مهملين مش عارفين ننظم وقتنا تنظيم جيد يعني أنا عايز أقول لكم كده عشان لو مت تبقوا عارفين ان في كتب مثلا في عشر كتب عندي مفتوحين محتاجين يكملوا كتاب السيرة مثلا الجزء الثاني من السيرة مهم جدا صح ولا لا ومع ذلك يعني آه ماشي كتاب تاني اسمه مذاقات روحية المنهج التربوي للمدرسة الربانية كتاب ثالث اسمه أصول الالتزام أهو ده شغال فيه من ينجي عشر سنين ولسه ما خلصش وكتاب رابع عجائب القلوب ده كتاب 750 صفحة عجائب القلوب وكتاب الكتب دي محتاجة قعدة محتاجة روقان بال قول يروق بالك محتاجة روقان بال والجو اللي احنا فيه جميل يعني حاجة كده آخر ربنا يصلح الحال يا رب ويقدر الخير ويعافينا من البلاء وينجينا من الفتن يعني من المشروعات الجديدة أن أنا أعيد صياغة كتاب منازل السائرين للهروي لأن منازل السائرين للهروي المنزلة الأولى حلوة جدا الثانية نص ونص الثالثة ضياع لأنه بيتكلم فيها عن الفناء فكرة الفناء مسيطرة عليه الفناء اللي هي إيه ان يفنى العبد في الرب فيبقى العبد والرب حاجة واحدة ما بنقولش انه بيقول بالحلول والاتحاد ولكن معناها كده فالكلام ده محتاج يتعاد صياغته في منازل يعني الاسم المنزلة رائع زي مثلا منزلة الرياضة لما تيجي تقراها المرة الجاية هجيب لكم كتاب معايا واقرا لكم منزلة عشان تقولوا انتوا فاهمين ايه صعب جدا على أهل عصرنا أنهم يفهموا الكلام ده أو يعرفوه أو يستوعبوه أو يرضوه فمحتاج صياغة تانية عشان أصول السير والطريق إلى الله المشاريع دي كلها ادعوا لنا بقى ربنا يعين إن شاء الله بإذن الله تعالى إجابة الدعوة لكن أنا بنصحكم اللي عنده وقت فاضي يرتب الوقت ده يقول الوقت الفلاني أروح أزور المستشفى أزور مرضى الوقت الفلاني اروح ازور قبور مقابر ادعي الموتى المسلمين الوقت الفلاني اروح ازور اصدقائنا واخواننا واحبابنا وجيراننا واهلنا وارحامنا زيارات والوقت الفلاني اخلو فيه مع الله والوقت الفلاني الاعب فيه اولادي والوقت الفلاني اطلب فيه علم والوقت الفلاني ازور فيه شيخ اعمل لنفسك جدول وبرنامج شهري وزع فيه وقتك ونظمه من حقوق العامة تشميت العاطس إذا عطس والعطاس من رحمة الله أخويا محمود الله يرحمه رحمة واسعة في آخر أيامه في المستشفى فقالوا لي مشكلته إنه ما بيكحش الكحة دي نعمة آه بتطلع فاللي ما بيكحش ده آه في حاجات مش كويسة في صدره عشان كده احنا ما كناش فاهمين ان العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان فالعطاس ده رحمة من رحمة ربنا وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله فمن حق المسلم عليك إذا عطس أنك تقول له يرحمكم الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم من حقوق المسلم إبرار المقسم إبرار المقسم إبرار القسم يعني إذا أقسم عليك أن تبر قسمه يقول لك والله لا تأكل كل والله لا تيجي تعال خلاص والله لا ادفع لك سيبه يدفع إبرار المقسم من حق المسلم على المسلم نصرة المظلوم اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم اللهم كف بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نسألك أن تقوي المستضعفين من المؤمنين وأن تدفع عنهم اللهم اكفل أيتامهم وارعى أراملهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل موتهم في الشهداء عندك اللهم احمي ظهورهم اللهم داوي جرحاهم اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم نصرة المظلوم حق انصر أخاك ظالما أو مظلوما مظلوما ننصره ظالما أن تكفه عن الظلم فذلك نصر له من حقوق الأخوة النصح له النصح لكل مسلم أن تنصح أخاك والنصح أو كان نفسي بقى أتوسع في قضية شروط النصيحة أن يكون أن تكون النصيحة في السر وأن تكون بلطف وأن تكون وأن يقدم بين يدي النصيحة كلمات طيبة في إظهار الحب وحب الخير له والخوف عليه النصيحة انك انت تيجي للي هتنصحه وتقول له اولا انا بحبك وثانيا انا خايف عليك وثالثا انا بحب لك اللي بحبه لنفسي ورابعا انا اتمنى انك تبقى احسن مني وخامسا اوعى تزعل من الكلام ده اذا كان كلامي مش عاجبك ارميه ما تشغلش بالك بيه حقك عليا ابقى انا غلطان ولو عايز تفهمني فهمني التقدمة دي مهمة جدا عشان كده قالوا ايه ليس من شرط النصيحة أن يعمل بما قلت فقد تنصح بغير الحق انت مش فاهم انت ممكن تنصح بحاجة انت شايف ان ده الصح واللي هو عمله هو الصح بس انت مش فاهم عشان كده لما تيجي تنصحه قول له انا بستفهم بس يا ترى لو احنا عملنا كده مش كان يبقى احسن من كده ولا انت رايك ايه الراي عندك برضه في الاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه والعلماء بيقولوا النصيحه يعني ايه نصحت العسل يعني صفيته من الشوائب تصفيه يبقى خلاصه الكلام ولازم قبل ما تنصح أخوك لازم تقعد تفكر مرة واثنين وثلاثة وعشرة إزاي تقولها له لكي لا تفقد أخاك عشرة التنفيس عن المكروب اللهم فرج كروبات المسلمين التنفيس عن المكروب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس كربة عن مسلم في الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة في الدنيا إذا نفست عن مكروب إنسان مزنوق ومش لاقي وداخل رمضان وعليه ديون وساعده ساعده بأي حاجة مش شرط بكل اللي عليه ومش شرط بكل اللي عندك ومش شرط بكل اللي تقدر عليه اي حاجه اي حاجه يعني دلوقتي بقت عندنا ظاهره محتاجه علاج طبعا بقى لنا سنتين ثلاثه سنتين بقى لنا ثلاث اربع سنين والدنيا مش حلوه والفقراء بيزدادوا فقر لا الملاحظه اللي انا لاحظتها ان في بعض الناس العيله كبرت يعني راجل ساكن في شقه صغيره اوضه وصاله او اوضتين وصاله حاجه صغننه كده وبقى عنده ثلاث اربع عيال ولدين وبنتين وكبروا بقوا في اعداديه وهو وزوجته محتاج ان ايه اه البيت ده يوسع شويه سيبقى في اوضه للبنات واوضه للصبيان واوضه له ومراته بس ويقعد الضيوف في الصاله مش مشكله لكن توسيع الشقه ده النهارده بقى محتاج مساعده محتاج مساعده مصاريف العيال اللي كبرت دي المصاريف زادت والاسعار غليت والمرتبات قلت ما اعرفش قلت ولا زادت بس مش برضه مش في المستوى اللي ايه اللي يكفي الضنك اللي فيه الناس ده محتاج ان انا اساعد اساعد حتى ولو ان انا اقول له ايه يعني دي يعني ده اللي انا بحاول اعمله اليومين دول 100 جنيه 200 جنيه حاجه بس ايه تزق زقه في اي جانب من الجوانب اي جانب من الجوانب مش شرط ان انا اديله اللي يكفيه لان اللي يكفيه ده محتاج كتير لكن لو جت مية مني وخمسين منك وعشرين منه وتلاتين من التاني الدنيا هتمشي والناس دي على فكرة اللي بحدثك عنهم ما بيمدش ايده يعني ما بيطلبش من الناس مساعدة لكن بيسرق للأسف الشديد بلاش أقول بيسرق بيتصرف بيتصرف أي حاجة في الشغل مركونة ياخدها يبيعها أهي حاجة بيتصرف بقى أي تصرف وخلاص لقى تليفون واقع في الجنب الناحية دي ما يقولش ده بتاع مين أهي حاجة بتصرفه في احنا بنقول ان هو لسه سبحان الله العظيم كنت بكتب في في ايه كتبت في, في ايه الحته دي في حته انه صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ان السارق الفقير تقطع يده ويساعد ويعطى من الزكاة ليسد فقره. اه دي في في في السلفية. بكتب في اصول الدعوة السلفية ان الرحمة بالخلق. الحكمة في التعامل والرحمة بالخلق. الاولانيه مش عارف ايه والرحمه بالخلق فالرحمه بالخلق دي اللي هي زي بقول لك كده ان واحد حرامي وفقير يقام عليه الحد ويعطى من الزكاه ليسد فقره ده الدين فمش معنى ان هو حرامي يعني ما اديلوش بالعكس ده انا اديله عشان ما يسرقش ما يسرقش بس يا جماعه انصحكم لأن برضه في الجولات اللي احنا بنقوم بيها في مساعدة الفقراء دي اليومين دول لازم تتحرى أهل الدين الذين يحبون الدين والذين يقومون بالدين ويحبون أهل الدين وينصرون أهل الدين مش الرقصين تحرى في صداقتك انك ما تديش غير اهل الديانه اه كتير في فقراء كتير كده والعياذ بالله التنفيس عن المكروب 11 التيسير على المعسر انا عارف ان مفيش كتير من اللي انا بقول عليه موجودين بينا دلوقتي لكن يمكن لما تذاع الحلقه دي يشوفها حد من اللي مداين الناس إذا كان ليك فلوس عند أي حد سامحه مهما يكن المبلغ سامحه ليك عنده كام 500 جنيه سامحه 1000 جنيه سامحه 2000 20000 100000 200000 سامحه والله لو سمحته هم أنفع لك يوم القيامة مما لو أخذتهم اليوم أنا محتاجهم معلش سامحوا لله وأنا أبدأ منكم إن كل اللي لي عنده فلوس أنا مسامحه ومش عايزه مسامح خلاص مسامحك يا ياسر توكل على الله بالخمسة جنيه اللي عليك خلاص بقى ده عشرة صحيح وأنا مسامح فيهم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إن نبدأ نسامح الناس تيسير على المعسر الناس النهاردة أكثرها مزنوق عايزين نسامح الناس سامح في اللي ليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة يبقى ال 500 جنيه اللي انت سامحته فيهم دول هيجي جنيهات مرصوصة كده انت في ظلها يوم القيامة بالله عليك مش احنا محتاجينهم يوم القيامة احسن احسن من لو جم النهاردة جم النهاردة هنعمل بيهم ايه هيضيعوا زي غيرهم ما ضاع فلذلك التيسير على المعسر الرجل اللي جاء يوم القيامة الرسول ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيقول له ماذا كنت تعمل قال كنت أدين الناس في الدنيا فكنت أقول لعمالي من وجدتوه معسرا فضعوا عنه قالوا نح قال الله جل جلاله نحن أحق بالعفو منك ادخل الجنة 12 الإغضاء عن العيوب دي اتكلمنا فيها كتير بقى الإغضاء وعدم الاستقصاء إنك شايف أخوك في عيوب ما أنت فيك عيوب وكلنا فينا عيوب ما تشغلش بالك انشغل بعيوبك أنت وإصلاحها 13 الابتعاد عن الأذى كالحسد والتباغض والظلم والتحقير روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض, مرض فعد وإذا مات فاتبعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس خمس يجب المسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه هذه حقوق عامة الحقوق الخاصة حق أخيك في مالك احنا قلنا قبل كده كتير ان مش مش مش حق المسلم في مالك الزكاة بس ولا حق المسلمين في مالك الفقراء بس لا ربنا قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا فلذلك مش بس الفقراء هم اللي لهم حق اتمشى اتمشى على مهلك لسه بدري صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان مش من حق الفقراء بس هم اللي ياكلوا عندك لا والاغنياء الاغنياء من حقهم انه ياكلوا عندك قرايبك من حقهم ياكلوا عندك عندك كتير في الافراح بقول اوعى لما تتزوج بس تاخد مراتك وتقفل على نفسك الباب لا ابوك وامك لهم حق في البيت ده وعمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم والجيران والمسلمين عموما لهم حق في البيت البيت ده عليه حق للمسلمين حق المسلمين انهم ياكلوا في بيتك وانهم يقعدوا في بيتك وانهم يتعلموا في بيتك وانهم يناموا في بيتك حقهم حقه فلذلك هذه الحقوق ضائعة في هذه الأيام حق المسلم حق المسلم في مالك الهدية تهادوا تحابوا قول لي آخر مرة اديت هدية لحد من المسلمين كانت امتى جزاك الله خير امبارح جزاك الله خير حد من المسلمين مش شرط ده انا بكلمكش بقى عن بر الوالدين اللي هو فرض وصلة الرحم اللي هي فرض احنا بنقول ايه حد من المسلمين والهدية يا اخي مش مش مش شرط انك تجيب هدية يعني تروح محل هدايا وتلفها لفة هدايا و... لا لا لا لا سواك آه... ازازة ريحة اي حاجة اي حاجة بسيطة قلم رصاص اديله قلم لا لا مش كده يعني قلم يكتب في كراسة أي شيء كتيب الكتيبات يعني الصغيرة ديك نعمة من نعم ربنا جل جلاله يعني إن شاء الله النهاردة هنوزع عليكم هدية الورقة ديك اللي هي فيها احنا كنا وعدنا نوايا الوضوء والصلاة كنا قلنا سبعين جالكم النهاردة تمانين هنوزع عليكم الورقة إن شاء الله هحاول أقرأها في درس العصر بسرعة 80 نية للصلاة للوضوء والصلاة مش عارف للوضوء وللصلاة ولا الصلاة بس للوضوء والصلاة فصورها وعلقها في الجامع اللي عندكم اللي جنب البيت يقول لك ايه ده بتعلق منشورات يا عم دينيات الو... لا لا لا لا لا احنا ممنوع عندنا تعلق. انا اسف حقك عليا اعلقها على باب بيتنا والله علقها على باب البيت علقها الزقها على الحيطه بتاعت بيتكم بيتنا ممنوع تعليق الحاجات دي انا اسف حقكم عليا علقها جوه البيت كل اللي داخل وخارج يقراها مراتك كلمتك بقى احنا احنا قلنا قبل كده ان الانسان في البيت يجب عليه تغيير المنكر وتغيير المنكر باليد وباللسان والقلب في البيت تغير المنكر بايه برجلك بيتك فانا احبكم في الله حق الم... حق اخيك قلنا الحقوق العامه الحقوق الخاصه في مالك اتنين في بدنك بالزياره والنصره في قلبك بالحب والموالاه في لسانك بالدعاء بظهر الغيب وذب الشر عنه أحبكم في الله وانتهى بذلك حديث الأخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته